السلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام عليكم هو الميكروفون في حاجة ولا ايه الحمد لله وكفى وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى اللهم لك الحمد كله ولك الملك كله وبيدك الخير كله وإليك يرجع الأمر كله لبيك يا ربنا وسعديك لبيك يا ربنا وسعديك والخير كل الخير في يديك والشر ليس إليك نحن بك وإليك نحن بك وإليك تباركت وتعاليت نستغفرك ونتوب إليك اللهم صل على النبي محمد وعلى أزواجه أمهات المؤمنين وعلى ذريته وآل بيته إنك حميد مجيد أما بعد يعني إخواني وأحبابي في الله ورد في تفسير قول الله سبحانه وتعالى وما نتنزل إلا بأمر ربك له ما بين أيدينا وما خلفنا وما بين ذلك وما كان ربك نسيا ان سيدنا جبريل يعني انقطع الوحي عن النبي عليه الصلاة والسلام فترة ايام فسيدنا جبريل لما نزل فالنبي عليه الصلاة والسلام قال له ايه قال له ما نزلت يا جبريل حتى اشتقت اليك يعني بيقول له انت وحشتني يعني شوف بس انا عايزك تاخد بالك ايه من الاخوة اللي, اللي, اللي في هذا الموقف ما نزلت يعني هذا ال ال الرواية بهذا النص في سندها كلام ولكن ال يعني في رواية صحيحة في ال ما نزلت يا جبريل حتى اشتقت اليك فقال له سيدنا جبريل وانا كنت اشوق وانا كنت مشتاق ليك اكتر ما انت مشتاق ليا ولكنني مأمور فانا يعني اخواني بقول لكم انتوا وحشتوني بس قولوا لي بقى ونحن كنا اوحش الله المستعان يعني طبعا بنحيي فضيله الشيخ النوساني ربنا يبارك فيه ويحفظه يا رب من كل سوء ويعني انا كنت يعني ناوي ان بعد الدرس ان شاء الله نصلي مع بعض كده ركعات مع بعض ان شاء الله بس هو ان شاء الله يبقى ايه في عقد يعني فور الدرس وبعد كده ان شاء الله ايه نصلي مع بعض اخواني في الله عايزين نتكلم في اخطر قضية في الحياة كلها اخطر قضية في الوجود كله علو همتك في علاقتك بكتاب ربنا سبحانه وتعالى علو همتك في علاقتك بآيات ربنا ضرب مثل فاستمعوا له يعني واحد غلبان راجل ما بيعرفش يقرا ويكتب وماشي في الشارع يعني ابنه ولا حد بعت له جواب والجواب مهم فقعد يبص ما مش عارف يفك الخط خالص فقابل واحد في الشارع قال له يا عم الله يكرمك انا الجواب ده مهم قوي مش عارف اقراه اعمل ايه فالراجل بص في الجواب كده يعني مش شايف من غير النضاره قام مطلع نضاره ولابسها وقام باصص قال له ده الجواب بيقول كذا كذا كذا قال له طب انت عرفت ازاي هو ايه اللي انت لبسته ده قال له ده نضاره قرايه فالراجل قال له يعني نضاره القرايه تخليني اعرف اقرا بس خلاص عرفت بعد كده مش محتاج حد فالراجل راح ولاي محل نضارات قال له انا عايز نضاره قرايه فالراجل اداله نضاره قرايه فبيبص كده على الورق قال له النضاره دي بايظه انا مش عارف اقرا انا مش قاري الكلام يبقى النضاره ديت فيها مشكله لا القضيه مش في النضاره القضيه في الايه في الدماغ اللي ورا النضاره يعني كذلك يا اخواني قضيه تدبر كتاب ربنا سبحانه وتعالى قضيه ازاي نتدبر في القران ازاي نفهم القران ازاي نعيش مع القران القضيه يعني القضية انت انت فاهم القرآن ازاي انت بتتعامل مع القرآن ازاي انت مقبل على اسهل كتاب تفهمه في الدنيا القرآن من غير تفسير حتى انت ممكن تفهم كلام ربنا الا بعض الالفاظ لا ربنا بيقولك ولقد يسرنا القرآن ايه للذكر ولقد يسرنا القرآن للذكر ربنا القرآن الفلاح البسيط يفهمه الراجل البسيط الغلبان يفهمه الام اللي ما بيعرفش يقرا ويكتب يفهمه ال... يعني القرآن يا اخوانا اي حد يفهمه يا جماعة القرآن بسيط سهل القرآن اسهل ما يكون ولكن القضية انت داخل بهم شكله ايه لما اتكلمنا يعني في ليلة دار الارقم اللي كانت قبل ما سافر العمر على طول لما اتكلمنا في ايات سيدنا ابراهيم واذ قال ابراهيم لأبيه آزر أتتخذ أصناما آلهة إني أراك وقومك في ضلال مبين وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض فقلنا سيدنا إبراهيم لما رأى فلما رأى الكو فلما جن عليه الليل رأى كوكبا خرج بنور إيه لما تدبر في الكوكب لا أحب الآفلين طب لما نظر للقمر ها لما رأى القمر بازغا خرج بنور لئن لم يهديني ربي لاكونن من القوم الضالين لما تدبر في الشمس خرج بنور وجهت وجهي يعني القضية قضية ايه يا اخوانا قضية ان الشمس والقمر والكوكب موجودين في السماء كل يوم من يوم ما ربنا خلق سيدنا ادم من يوم ما الانسان نزل اشمعنى سيدنا ابراهيم اللي لما بص فيهم جاءت هذه الانوار لانه نظر فيهم بهم يعني نفس القمر اللي سيدنا ابراهيم وصل بيه لهذه الانوار القمر موجود في السماء امال انت ما بتوصلش ليه ما احنا بنبص للشمس وما بنوصلش ليه ما الكواكب ماليه السماء يبقى بنوصلش بتوصلش ليه لانك بتبص من غير الهم اللي كان جوه قلب سيدنا ابراهيم عليه السلام اقرا القرآن بهم انك توصل لربنا وشوف هتوصل ازاي اقعد في الدرس ده بهم انك توصل لربنا لما كان الواحد زمان يعني فكوا النهارده جلسه جميله قوي مع شيخنا الشيخ محمد يعقوب بعد ال بعد ال بعد الخطبه يعني لما كان الواحد زمان بدا يرتبط ب- ب- بالشيخ محمد والواحد لسه طالب في الكليه فكان في الاول ايه إيه يعني تع- تخرج من درس مع الناس الدرس النهارده كان قوي ما شاء الله الدرس النهارده كان ايه يعني الواحد ما اتشحنش النهارده قوي الدرس لما الواحد بدا يرتبط بقضيه التربيه وبقى بيقعد يحضر الدرس بهم الوصول الى الله ما هواش بهم انه يقيم درس بقى الواحد يخرج الاقي اخ يقول الدرس النهارده مش عارف ماله الدرس النهارده قوي استغرب قوي ايه وضعيف ايه يا اخوانا احنا خارجين برشته احنا خارجين بخط سير احنا خارجين بانوار تنور لنا طريقنا الى الله هو انت بتتكلم على درس الدرس وتقييم الدرس قضيه الهم اللي انت بتحضر الدرس بيه الهم اللي انت بتقرا القران بيه هي دي القضيه القران سهل يا اخوانا القران بسيط القران كله انوار ولكن ايه الهم اللي في قلبك وانت ماسك المصحف وبتقرا ايه الهم اللي جواك وانت بتس وانت بتصلي قيام الليل بالصوره ايه الهم اللي جواك يعني الواحد سبحان الله لما تروح العمره كده في واحد رايح يعمل عمره في واحد رايح بهم الوصول الى الله كل شوط حوالين الكعبه جهاد لعله يوصل لربنا في الشوط ده كل ركعة في الحرم المكي او المدني جهاد لعله يوصل لربنا في الركعة ده ايه كل آية بيقرأها جهاد لعل الآية دي هي اللي توصله لربنا وهي اللي تنور له طريقه إلى الله سبحانه وتعالى يا إخواني يعني الرسول صلى الله عليه وسلم قال حديث خطير جدا جدا الحديث ده لو تدبرناه هنتعامل مع القرآن تعامل تاني خالص يقول لك وإن صاحب القرآن يلقى إيه صاحبه حين ينشق عنه قبره النبي عليه الصلاة والسلام بيقول لك القرآن أول ما تطلع يوم القيامة لو أنت صاحبه يقول لك ألا تعرفني أنا صاحبك القرآن أنا صاحبك انت صاحبي يعني ايه يعني النبي عليه الصلاة والسلام بيقول لك المفروض العلاقة بينك وبين القرآن تبقى علاقة اصحاب تبقى علاقة صحبة بمعنى ادق تبقى علاقة صحبة يعني ايه علاقة صحبة الكلام ده يا اخوانا بيعرفنا ان علاقة الناس بالقرآن ست انواع زي بالظبط علاقة الناس ببعض علاقة الناس بالقرآن زي علاقة الناس مش النبي قال لك انا صاحبك القرآن اه لا ده موضوع بقى ده, ده, ده, ده صحبة يعني انت كنت صاحبي في الدنيا وما سبتنيش وانا النهاردة صاحبك يوم القيامة ومش هسيبك لحد الفردوس الاعلى لحد ما ادخلك الفردوس الاعلى فاذا ايه العلاقة بالقرآن ست انواع خد بالك بقى من الكلام ده كويس جدا هنبدأ الاول يعني ايه صاحبك صاحبك هو صاحبك ده بقى صاحبك ازاي يعني مثلا احمد وابراهيم الاتنين اصحاب خلاص الاتنين بقوا اصحاب ازاي الاتنين اول مرة اتقابلوا مع بعض في عزومة عند اي اخ ولا في- في اي موقف ولا في اي قعدة اتقابلوا مع بعض وهم قاعدين كده فهم ابراهيم عمل ايه قام جايب شاي للناس او جاب آه، حاجة ساقعة لاحمد فبدأ احمد يتعرف على ابراهيم ان هو ايه عنده ملمح كرم عادي خلاص عرفت عن الاخ ده ان هو ايه الر- الاخ ده شكله كويس يعني مرة تانية قابله فلقى ايه احمد في ازمة فابراهيم جري عشان يشوف ده ماله فبدأ يعرف ان الاخ ده شهم يبقى بقى في ملمح تاني في المقابلة التانية فبدأوا لكل ما يتقابلوا يعرف ملمح جديد عنه كل ما يتقابلوا يتعرف على صفة جميلة جديدة فيه بعد فترة من التعارف حصل حاجة اسمها ايه ها الايه لا لسه مش الصحبة الانجذاب الارتباط الب... بدأت تتألف مع بعضها بدأوا الاتنين ي- يلضموا مع بعض الانجذاب يعني ايه بقى احمد عايز ياخد تليفون ابراهيم ويعرف تليفونه ايه بقى نفسه لما يروح قاعدة يلاقي ابراهيم قاعد بقى نفسه كده ياخده على جنب كده ويتكلموا في ايه لوحدهم بدأ ده بالذات يرتبط بيه يبقى المرحلة الاولى التعارف التعارف لو انت تعرفت على اللي قدامك ولقيته شخصية جميلة وصفاتها جميلة هتدخل في الانجذاب والارتباط انك نفسك انك تبقى مع ده نفسك انك تقوي علاقتك بده نفسك انك تتعرف اكتر على ده لو مرحلة الانجذاب والتآلف دي اتعدت ج- استمرت هتوصل ان بقوا الاتنين اصحاب يعني ايه اصحاب يعني اول واحد ابراهيم لما يحصل له مشكلة يجري عليه هو احمد اول واحد ابراهيم لما يفرح يجري عليه هو احمد اول واحد ابراهيم لما يتخنق عايز يفضفض لحد يروح لاحمد على طول الاتنين رايحين مع بعض وجايين مع بعض بقوا اصحاب طيب ده صاحبي ها دي كلمة ولكن في كلمة اعلى عندنا منها اسمها ايه يقول لك ده ايه ده واحد من اهلي ده كأنه من اهل البيت ده يدخل في اي وقت ويصحيني في اي وقت ده كأنه من اهلي يبقى بعد انا صاحبك القرآن في مقام اعلى اللي هو اسمه ايه اهل القرآن هم اهل الله وقصته يبقى اذا يا اخوانا احنا دلوقتي في اربع علاقات مع القرآن بيننا وبين بعض لحد دلوقتي في واحد بيتعرف على القرآن لسه بيتعرف هو مش عارف سورة ال عمران بتتكلم عن ايه والله ما اعرف حاجة عنها طب سورة النساء موضوعها ايه يا عم النساء ده انا بسرح فيها في التراويح ولا بعرف الامام قال ايه اصلا طيب الف لام ميم المكي يعني ايه الف لام ميم المكي طب الحواميم حواميم مين يا عم انا ما اعرفش انت بتقول ايه ده لسه عايز يتعرف على القرآن في واحد بدأ يتعرف ويعرف القرآن ده عظيم قد ايه وخطير قد ايه وفي مرحلة الانجذاب والارتباط بقى نفسه انه يقراه كل شوية بيشتاق انه يقراه في واحد تالت بقى بقى صاحب القرآن ما تشوفوش غير ومعاه المصحف على طول بيقرا في المصحف على طول قضيته انه يفهم المصحف في واحد بقى اعلى اللي هو اهل القرآن ده بقى بقى قرآن يمشي على الارض قرآن يمشي على الارض طيب انت دول اربع علاقات انت قلت ستة في علاقتين تانيين بقى يعني كارثة مصيبة اللي هي علاقة المعرض يعني ايه المعرض ومن اعرض عن ذكري عن القرآن فان له معيشة ضنكا ها ومن يعرض عن ذكر ربه اللي هو القرآن يسلكه عذابا صعبا يعني ايه المعرض ده مش انت ساعات تقابل واحد كده تلاقي عايز يتعرف عليك انت ما ملتش ليه ما حبتوش ما فيش في قلبك حاجة ليه فاما تقابله تعمل ما انت شايفه هو ده المعرض بقى العرض بتاع الوش دي يعني مش عايز علاقة بالقرآن اصلا ما هوش عايز ده المعرض المعرض ده اللي هو مش عايز يقيم علاقة مع كتاب ربنا في حاجة تانية اللي هو هاجر القرآن يعني النبي عليه السلام قال لنا ان اللي, اللي امتنع عن السلام على صاحبه ثلاث ايام ده يبقى هجره يعني لو ثلاث ايام في حياتك القرآن ما دخلش في حياتك انك تسمعه انك تقراه انك تتصل بيه انك تتعلم ايه انت كده دخلت في هجر كتاب الله سبحانه وتعالى طيب اللي معرض عن القرآن ده اللي معرض عن القرآن ده مصيبة يا اخوانا النبي عليه الصلاة والسلام قاعد يعلم الصحابة القرآن دخل ثلاثة واحد لقى مكان في النص وواحد قاعد ورا وواحد مشي النبي عليه الصلاة والسلام قال ألا أنبئكم بخبر الثلاثة أما الأول فأوى إلى الله فأواه الله اللي بيقبل على فهم القرآن ده بيأوي إلى الله وأما الثاني فاستحيا فاستحيا الله منه وأما الثالث فأعرض مش عايز يسمع قرآن مش عايز يسمع تفسير القرآن فأعرض الله عنه لو سمعت كلمة أعرض في القرآن أو السنة اعرف ان بعدها مصيبة اعرف ان اللي هيحصل بعدها مصيبة فاعرض مش عايز يسمع القرآن وده واحد عايش مع النبي في المدينة ومسلم وبيقول لا اله الا الله خدوا بالكم يا اخوانا اوعوا تفتكروا ان الاعراض ده معناه واحد كافر ولا واحد بيحارب القرآن ده المعرض ده اللي مش عايز يسمع القرآن اللي مد العارض يعني ايه في التعبير العام كده يعني عنده في تعبير كده يقول لك ده ده ده, ده الطرشة كده يعني ايه ولا كأنه سامع ولا كأنه شايف هو كده مش عايز علاقة بالقرآن في حياته طب المعرض عن القرآن ربنا يقول لك ايه وقد اتيناك من لدنا ذكرى من اعرض عنه من اعرض شوف بقى اللي مش عايز يسمع قرآن ومش عايز يرتبط بالقرآن فانه يحمل يوم القيامة وزرا خالدين فيه وساء لهم يوم القيامة حملا يوم ينفخ في الصور ونحشر المجرمين يومئذ زرقا المجرم يعني المعرض عن القرآن ده جريمة ده بيعمل جريمة في حق نفسه وفي حق علاقته بالله سبحانه وتعالى اول ما تسمع لفظ اعراض اعرف ان في مصيبه جايه فاعرضوا بس كده كلمه واحده بس فارسلنا عليهم سيل العرم وبدلناهم بجنتيهم جنتين ذواتي اكل خمط واثل وشيء من سدر قليل فلما نجاكم الى البر اعرضتم بس كده وكان الانسان كفورا هتعمل فيهم ايه يا رب افامنتم ان يخسف بكم جانب البر أم أمنتم أن يعيدكم فيه تارة أخرى فيرسل عليكم قاصفا من الريح فيغرقكم إيه ده كل ده عشان ده اسمه معرض ده اسمه مش عايز علاقة بالقرآن ده اسمه مش عايز ارتباط بالقرآن وقال لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا لنفتنهم فيه ومن يعرض عن ذكر ربه يعرض عن القرآن نسلكه عذابا صعدا يتعذب في الدنيا ويعيش معذب والموت عذاب اشد من الدنيا والقبر عذاب اشد من الموت والقيامة عذاب اشد من القبر عذاب تصاعدي ما بينزلش الكرف بتاع العذاب ما بينزلش والعياذ بالله لانه بعيد عن كتاب ربنا ولانه مرض يبقى اذا في ست علاقات بكتاب ربنا اختار شوف انت فين منها علاقة معرض انا ماليش دعوه بالقرآن اصلا القرآن ده مش في حياتي اصلا طب ده معناه ايه ان واحد كفر ده معناه ان انت اصلا مش عايز تتعلم قرآن ان انت بقالك سنة ما فتحتش مصحف ده اعراض انك بقالك خمس شهور ما حضرتش درس تفسير ده اعراض ده النبي قالها على واحد ممكن الصحابة كانوا بيسموه ان هو من ضمن الصحابة الف اعرض الله عنه ازاي ما تقعدش وتسمع وتيجي وتفهم كلام ربنا ما لا توصل لربنا ازاي وان اهتديت فبما يوحي الي ربي هو انت عندك نور تاني هو ليه ربنا سبحانه وتعالى يعني النبي عليه الصلاه والسلام قال من لم يسأل الله يغضب عليه لانك انت محتاج فلو ما سألتش ربنا معناه انك هتسأل غيره هو انت ليك رب تاني هو انت ليك مصدر توفير احتياجات تاني هو انت لحياتك راعي تاني هو انت ليك باب تاني بتقف عليه عشان كده من لم يسأل الله يغضب عليه هي بالظبط كده قضية القرآن هو انت دلوقتي مش مقبل على القرآن ومش هو القرآن هو حضرتك عندك نور تاني هو في مصدر تاني ب- بتسترشد بيه ولا انت مستغني عن قضية الدين كلها قضية خطيرة العلاقة الاولى معرض العلاقة اللي اخف منها شوية هاجر قلت لك يعني مجرد ثلاث ايام مالكش علاقة بالقرآن ده ممكن تدخل في الهاجر العلاقة اللي بعد كده يعني التعارف بقى اللي هو عايزين نتعرف على القرآن يا جماعة عايزين نتعرف عليه فلما نشوف صفاته العظيمة ونوره الرهيب نبدأ بقى ننجذب اكتر وندخل في مرحلة الارتباط والانجذاب للقرآن اللي هو انت نفسك بقى وانت قاعد وسط الناس امتى بقى الدرس يخلص اروح البيت اقفل على نفسي واسهر بقى مع كتاب ربنا اقلوا ايات ربنا اهدي بقى الارتباط لسه مش اصحاب اصحاب ده لما ده يبقى حالك على طول بقى بدأت ترتبط بالقرآن وتعيش يا سلام الليلة بتاعت امبارح دي كانت في الجنة في الجنة من جمال القرآن اللي تلقيته فيها جلسة الضحى دي كانت في الجنة ده انا قريت النهاردة سورة الكهف حياتي كانت جنة وانا بقرأها وهكذا عديت مرحلة الارتباط وارتبطت بالقرآن ليل نهار بقى على طول بقى كل يوم القرآن معاك بقى كل يوم بتقراه بقى كل يوم بتفهمه دخلت بقيت صاحب القرآن صاحب صحبة عديت الصحبة وبقيت قرآن يمشي على الارض بقيت من اهل القرآن الذين هم اهل الله وخاصته يعني دي تقدمة يا اخواني وتوطئة في مسألة علو الهمة في العلاقة بكتاب الله يعني الحقيقة انا النهاردة يعني يعني فكرت اتكلم عن ايه يعني فكرت اتكلم عن ايه لقيت انا انا العمرة اللي فاتت دي يعني يعني استغفر الله العظيم واتوب اليه ولكن فعلا هي كانت اجمل عمرة في حياتي اجمل عمرة في حياتي يعني ال الواحد ياما راح عمرات كتير في وسط الزحمة وده رايح- ده رايح عمرة وراجع منها على مش عارف هتدي سلسلة فين ولا هتدي دروس ايه العمرة دي من اولها كده الواحد رجع لايام زمان اما انت ماسك المصحف ما وراكش حاجة ما انتش خايف من ان وراك حاجة انت عايز تقرا كلام ربنا تشوف نور كلام ربنا ده ايه نور كلام الواحد قرأ سورة الكهف كأني اول مرة اقراها في حياتي سورة سبأ كأني أول مرة أقرأها في حياتي سورة الروم كأني أول مرة أقرأها في حياتي يا إخوانا عايزين ندي لنفسنا فرصة إن إحنا نتعرف على القرآن أنا نفسي نعمل مشروع اسمه ختم التعارف ختم التعارف بيننا وبين القرآن بس نتعرف عليه قبل ما نبقى صحبة قبل ما تقول أنا صاحب القرآن يا عم بس نتعرف على بعض الأول تتعرف على الكتاب المجيد على الكتاب العزيز على الكتاب المنير تتعرف على على علم الله اللي ربنا نزله لك من فوق سبع سماوات عشان توصل بيه اليه عشان كده الليله انا عايز نقف مع سوره من سور القران يعني اللي المفروض ان يعني كثير مننا قراها النهارده كل جمعه والنبي عليه الصلاه والسلام قال انها بتقرا كل جمعه السوره بتاعت خط السير الاسبوعي للامه كلها السوره بتاعت تجديد الشحن الايماني في القلوب كل اسبوع للامه كلها السوره اللي للاسف الشديد بنسمعها كتير وبنقراها كتير ومعظمنا لو اديته مصحف وسبته في جنب ان هو ربع ساعه هيرجع يسمعها لي رغم انها مش قصيره رغم انها طويله سوره الكهف يا اخوانا اللي احنا يعني ممكن نكون حافظينها وقاريينها وسامعينها ولكن مش مقدرين قيمتها مش مقدرين اشمعنى دي من وسط القران كله اللي كل اسبوع النبي قال لك تقراها هتبقى نور ليك في دنيتك واخرتك وقلبك وايمانك صورة خط السير للامة كلها الامام الحسن ابن علي رضي الله عنه كان ايام الفتنة قبل ما يتنازل عن الخلافة لمعاوية كان كل يوم يقرأ سورة الكهف اشمعنى عارف انها خط سير عارف ان لو قابلتك اي مشكلة في يوم من الايام ومحتار مش عارف تعمل ايه افتح المصحف واقرا سورة الكهف بقلب قبل ما تخلصها تكون عرفت تعمل ايه سورة الكهف دي نور يا اخوانا دي خط سير للامة كلها خط سير للامة كلها عايزين نتكلم عن سورة الكهف كده شوية ونتكلم الصورة دي بتجدد الشحن الايماني ازاي هنتكلم عن بعض ملامح طب اللي احنا بنعمله ده ايه بس عشان بس نبقى فاهمين ايه علاقة المقدمة بالكلام اللي احنا بنعمله ده تعارف على صورة بنتعرف يعني ايه رأيكم نتعرف على صورة الكهف الليلة ايه رأيكم نبدأ نتعرف فنبدأ نشوف ملامحها فنبدأ نعرف بعض صفاتها فنبدأ نرتبط بيها شوية فنروح نقراها شوية واللي في وسط الاسبوع توحشنا تاني فنقراها يجي الجمعة الجاية كل جمعة نقراها فنبدأ نبقى اصحاب لسورة الكهف فنبدأ نقتدي بيها ونطبقها فنبقى من اهل سورة الكهف القصة بتيجي كده يا اخوانا القرآن ده رحلة رحلة على مدى عمرك نبدأ بايه بسورة الكهف سورة الكهف بتعلمنا آه علو الهمة علو الهمة في حاجات كتير قوي يا جماعة سورة الكهف اصلا هي سورة علو همة علو همة في التضحية يعني اسمها سورة الكهف هي السورة فيها اربع قصص قصة اهل الكهف اللي راحوا عاشوا في الكهف 300 سنة وبعد كده قصة صاحب صاحب الجنتين اللي قعد يدعو دعوة فردية لذلك الرجل المشرك وبعد كده قصة موسى والخضر طلب العلم الانطلاق في طلب العلم وبعد كده قصة ذو القرنين اللي لف الارض كلها من اجل الجهاد في سبيل الله طب لما ربنا يسمي الصورة دي او لما ي... اسماء الصور توقيفية او لما يبقى في اسم للصورة دي ليه مش صورة ذي القرنين ده واحد لف الارض كلها عشان نشر الجهاد طب ليه مش صورة الخضر اللي علم موسى هذه العلوم المهولة الله طب ليه مش صورة صاحب الجنتين او صاحبه ليه باسم القصة الاولانية عشان ربنا يعلمك اعلى حاجة في التضحية الصورة كلها تضحية يا جماعة اهل الكهف ضحوا سابوا بيوتهم وحياتهم وراحوا عاشوا في جبل عشان ربنا وصاحب صاحب الجنتين ضحى وقعد يدعو الى الله ويحاور ويستحمل الاذى وموسى ضحى وسافر رحلة رهيبة عشان ثلاث مسائل في طلب العلم وذو القرنين ضحى ولف الدنيا كلها وساب بلده وكان ممكن يبقى ملك متوج ملك متوج في بلده وبيحكم بالشريعه ومين له عندي حاجة انا بحكم بالشريعة وصالح وبعبد وبقوم ليل وقاعد في بلدي وقاعد جنب اهلي وقاعد ولكن لف الدنيا كلها ولكن يا اخوانا موسى راح يطلب العلم عند الخضر بس هيرجع بيته تاني صاحب صاحب الجنتين بيلف في الدعوة الى الله بس هيرجع بيته تاني اخر اليوم ذو القرنين لف الدنيا بس هيرجع بيته تاني بعد سنة ولا سنتين ولا ثلاثة انما اهل الكهف خرجوا من بيوتهم وهم عارفين انهم مش راجعين تاني اكبر تضحية في الصورة وهم عارفين ان خلاص الناس دي اهلهم حياتهم مستقبلهم انتهت علاقتهم بالدنيا تاني انا انا يعني وانت بتقرا سوره الكهف كده تحس ان انت قلبك هيتفطر من البكاء منظر يا اخوانا الشباب ده هم الله اعلم بعدتهم كانوا سبعة ولا خمسة ولا ستة الله اعلم وما كانوا كام واحد وهم نايمين على صخر في بطن جبل لا حد منهم اتجوز ولا حد منهم خلف ولا حد منهم خد اي حاجة من الدنيا ولا حد منهم كان امن على نفسه من القتل وميتين في الكهف بالمنظر ده منظر يقطع القلب هو يا رب في ناس ضحت عشانك للدرجة دي هو يا رب في ناس عاشت عشانك للدرجة دي هو يا رب في ناس انت غالي في قلبها للدرجة دي لدرجة انه ساب كل حاجة واحد هو بيقرأ يا اخوانا وبيتخيل منظره من يمين على على الصخر كده مش قادر يملك نفسه مش قادر يملك نفسه ايه ده انا حاسس ان عشانك يا رب عشانك يا رب الصورة كلها عشانك يا رب الصورة كلها موسى وهو بيلف في الدنيا ورا الخضر عشانك يا رب ذو القرنين وبيلف الدنيا بيتتبع اثار اقدام البشر عشان يمكن يكون في اتنين ورا الجبل ده وصل لهم دعوة ربنا عشانك يا رب اهل الكهف وهم سايبين الدنيا واللي فيها وفي النهاية حتى ماتوا لا انتصروا ولا حتى شافوا الناس بعد ما وصلت للهدى ولا شافوا اي فتح لا في دعوة ولا اي فتح في نصرة ما شافوش حاجة عاملين زي اللي اتقتلوا في احد كده ما لا شافوش حاجة عاملين زي سمية اللي اتقتلت في اول الدعوة كده ما شافتش حاجة ضحوا بكل حاجة وما خدوش حاجة منظر رهيب فربنا يجيب لك القصة دي بقى وتبقى دي عنوان الصورة كأن الصورة بتقول لك علو الهمة في التضحية ربنا غالي عندك قد ايه سورة الكهف يا اخوانا لو عايز شعار فعلا لقلبك فيها حقيقة عشانك يا رب عشانك يا رب شوف في ناس عملت ايه سورة الكهف علو الهمة في البذل للدين الصورة اصلا نفسك يتقطع فيها بمنظر اهل الكهف وهم طالعين الجبل وهيقعدوا 300 سنة 300 سنة في المكان ده اهو ايه ده هي في ناس عندها الهمم ديت اذ قاموا قاموا قومة مش قاموا يعني وقفوا على رجليهم اذ قاموا قومة لله قومة لله يا جماعة لما ربنا يديك نور اوعى تضيعه كنا بنقول لما سيدنا ابراهيم اني اراك وقومك في ضلال وهو بيقول لابوه كده يقينا الف واحد على وجه الارض وقفوا برضو ايه شوية الاصنام اللي احنا قاعدين نعبدها دي ده ضلال بس بعد كده اتشغلوا بس بعد كده ما اناش فاضي سيدنا ابراهيم لما ربنا اداله النور ده وقف فلما جن عليه الليل وقف حياته عشان النور ده لما ربنا يديك نور اوعى تضيعه لما ربنا يشرح صدرك للقرآن ده نور اوعى تضيعه لما ربنا يشرح صدرك لقيام الليل ده نور اوعى تضيعه لما ربنا يشرح صدرك لطلب العلم ده نور اوعى تضيعه اوعى تضيع النور اللي ربنا بيديهولك يبقى اول قصة علو الهمة عشان العقيدة والعبادة تاني قصة قال له صاحبه وهو يحاوره قال له صاحبه وهو يحاوره علو الهمة في الدعوة الراجل ده هيخلد في جهنم لو ما تبش الى الله علو الهمة في الدعوة ودخل جنته ماشي معاه منطلق معاه بيتحرك في الدعوة الفردية الى الله تيجي قصة موسى بقى يا نهار ابيض واذ قال موسى لفتاه لا ابرح حتى ابلغ انا ما فيش ممكن لحد ما اوصل لحد ما اوصل لمع... للمعرفة الكاملة بالله لا ابرح حتى ابلغ مجمع البحرين قال لك مجمع البحرين ده يا مضيق جبل طارق يعني هيفضل ماشي من سينا لحد ال... ال... ال... لحد المغرب يا اما مضيق باب المندب تحت يعني هيفضل ماشي لحد الحتة اللي عند اليمن ديت يا اما انطاقيا ايه ده ايه يا اخوانا ده لا ابرع حتى ابلغ مجمع البحرين او امضي حقبة تمضي حقبة يا موسى ده انت وراك وراك ورايا انا اهم حاجة في حياتي ان اعرف ربنا اهم حاجة في حياتي ان اوصل لربنا اهم حاجة في حياتي ان نور معرفة ربنا يملى قلبي دي اهم حاجة في حياتي طب لما وصل للخضر بقى شوف ربنا يقول لك ايه فانطلق شوف اللفظ شوف القوة طلقة فانطلق قوة رهيبة مفيش لحظة تضيع في غير طاعة الله حتى اذا ركب في السفينة فانطلق حتى اذا لقي غلاما فقتل فانطلق حتى اذا اتي اهل قرية استطعم اهلها فا فا فا انطلق انطلق انطلق يعني قمة العزيمة بعد كده بقى توصل بعد قصة سيدنا موسى وانت يعني خلاص بقى تموت راجع من مضيق جبل طارق بقى خلاص ما انتش قادر راجع تاني على المسجد عشان تكمل تلاقي ربنا سبحانه وتعالى بيكلمك يقول لك ويسألونك عن ذي القرنين قل سأتلو عليكم ايه السلام عليكم قل سأتلو عليكم سأتلو عليكم منه منه ذكرى ده انا مش هقول لك كل قصة ذو القرنين ده انا هقول لك حتة منها بس إنا مكنا له في الأرض وأتيناه من كل شيء سببا فأتبع سببا حتى إذا بلغ مغرب الشمس يا نهار أبيض حتى إذا بلغ مطلع الشمس حتى إذا بلغ بين السدين مفيش علو همة رهيب ده كل ده الهمة دي عشان ربنا أنت عملت إيه عشان ربنا أنت عملت إيه في دين ربنا عشان ربنا سبحانه وتعالى بذلت مجهود ايه عشان ربنا علوه لما الصورة يا اخوانا في اولها مشهد للنبي عليه الصلاة والسلام يدوب قلبك من همة النبي عليه الصلاة والسلام عشان ربنا ربنا يقول له فلعلك باخع نفسك على اثارهم ان لم يؤمنوا بهذا الحديث اسفا شوف ربنا بيقولوا للنبي ايه البخاع ده شريان عند العمود الفقري كده اللي نازل من الرقبه يعني هتذبح نفسك هتفصل رقبتك عن جسمك فلعلك باخع نفسك على اثارهم انت متخيل كلمه على اثارهم ديت يعني ايه على اثارهم دي يعني الواحد ساعات كده ايه عايزين الشباب يتوب لربنا نعمل ايه يا جماعه اه ده في شله شباب واقفه بتشرب مخدرات هناك عند ال... بعد الكوبري يلا يا جماعه نروح نكلمهم فتروح تكلمهم مفيش استجابه طب عايزين ننقذ الشباب اه ده في شله واقفه قدامنا جزيره الورد الحقوا بسرعه تجري تكلمهم قال ده في شباب في في شباب اسبوع شباب الجامعات واقفين عند استاد الجامعه اجري بسرعه ده في شباب ملمومين في قهوه من القهاوي اجري بسرعه انت متخيل المنظر على اثارهم راحوا فين في هنا ناس اروح ادعوها وفي هنا ناس وجاي وفد من بره وجاي ناس في الحجيج في اسواق منى مش هسيب حد انت متخيل منظر النبي وهو بيجري على اثارهم ده ك- ده في ع- شباب عدوا من هنا ده في ناس عدت من هنا ده في ناس راحت من هنا والنبي عليه الصلاه والسلام ملهوف على انقاذ الناس على اثارهم لما كانوا بيبذلوا مجهود عشان اضلال الصحابه ممكن تلاقي واحد يبدا يتهز من كتر الضغط عليه فاهل الباطل ماشيين يضلوا في الصحابه والنبي وراهم بيصلح الحق الاخ فلان اتفرج على مش عارف موقع ولا كليب ولا ايه وبينتكس اجري بسرعة صلح اللي اهل الباطل عملوه اجري بسرعة انقذ ده والحق ده واعمل ده على اثارهم كان شاب من الشباب يعني اللي كان مرتبط قوي بوزاره المقابر وبيحبها كان شافه كان برضه بيحب دعوه الشباب قوي دعوه آه، الشباب الى الله يعني فكان شاف رؤيه ان ان ان احنا داخلين المقابر والمقابر كل مقبره جواها شاب وقاعدين نكسر في المقابر مرة نفتح نلاقي الشاب مات خلاص ومرة نفتح نلاقيه بيموت ونحاول ننقذه يعني انت عارف اللي هو ايه اللي هو خلاص القلوب بتموت بقى مش الاجساد بتموت القلوب بتموت يا تلحق يا ما تلحقش على اثارهم على اثارهم برضه لما واحد قعدت تدعوه الى الله ومات ويعدي النبي عليه الصلاة والسلام من جنب بيت ابو طالب بعد ما مات على الاثار اللي هو سببها وخلاص مات ونزل تحت التراب وخلاص مات على الكفر والعياذ بالله ويعدي النبي جنب اللي كان بيدعوهم امبارح عايز ينقذهم من النار وما عادش غير اثارهم وهم ماتوا على الكفر وحرقه قلب النبي عليه الصلاه والسلام الدعوه يا اخوانا عايز حرقه قلب اللي عايز يشتغل في الدعوه لازم يتعلم الحرقه لازم يتعلم الهم لو اتعلمت الحرقه على الناس لو اتعلمت الهم على انقاذ الناس من النار لو اتعلمت فلعلك باخع نفسك على اثارهم ان لم يؤمنوا بهذا الحديث ايه اسفا يعني ايه اسفا مش هنخرج بره القرآن وتولى عنهم وقال يا اسفا على يوسف وايه وابيضت عيناه من الحزن اتعمى لما وصلنا للاسف ده جه العمى يعني اسفا يعني هتت... هيتعمي من كتر الهم الداعيه هيتعمي من كتر الهم على الناس قضيه علو الهمه سوره الكهف يا جماعه علو همه سوره الكهف يا اخواني خط سير سوره الكهف سوره بتعرفك ازاي توصل لربنا طب انا دلوقتي قلت لك ايه من الحاجات الدقيقة والخطيرة جدا في الصورة انا قلت لك علو الهمة فانطلق وذو القرنين وهمته واهل الكهف وهمتهم الرهيبة في التضحية وصاحب صاحب الجنتين وهمته العظيمة في الدعوة الى الله ولكن الصورة فيها ملمح تاني خطير جدا شوف ربنا في قصة اهل الكهف يقول للنبي ايه ولا تقولن لشيء اني فاعل ذلك ايه غدا الا ان يشاء الله اوعى تعتمد على نفسك اوعى تفتكر انها تيجي بنفسك من اعظم الحاجات اللي الواحد خرج بيها في العمره ده ايه انت زعلان ليه زعلان ليه زعلان انك انت مقصر في الموضوع الفلاني وانك انت كان نفسك آه، تشتغل في الصغر الفلاني وهي هتيجي مجهودنا اصلا يا عم ده 6 مليار كافر لو موتنا نفسنا هنهدي مين ولا مين يا عم ده مليار ونص واحد من المسلمين عايزين معظمهم يتعلم الدين تاني يا عم وامرأة ما تيجي بالمجهود امال ايه بفتح الله يعني مش املنا ان احنا نشتغل ليل نهار احنا املنا ان ربنا يفتح لينا ويفتح علينا لما نشتغل في فتح ربنا ساعتها شوف النقله اللي هتحصل لدين ربنا الا ان يشاء الله اوعى قلبك يتعلق بغير الله اوعى لو معاك اسباب الحاجه واذكر ربك اذا نسيت وقل عسى ان يهديني ربي لاقرب من هذا رشدا ايه الرشد اللي اقرب من هذا الرشد هنا انك تعرف ان كل حاجة مش هتحصل الا ان يشاء الله ده الرشد طيب بعد كده القصة اللي بعدها دي القصة اللي قلنا اهل الكهف طب القصة التانية صاحب الجنتين ولولا اذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله دي مشيئة ربنا اوعى تفتكر ان دي شطارة منك ولا خيابة مني لا قوة الا بالله مش بقوة الاسباب اوعى تفتكر كده القصة التالتة قصة موسى ستجدني ان شاء شاء الله صابرا ولا اعصي لك ايه ولا اعصي لك امرا يبقى اذا الصورة بتخليك عامل زي البحر من بره متفجر هادر ومن الع... من القاع عميق ساكن هادي من بره فانطلق حتى اذا بلغ مغرب الشمس قال له صاحبه ويحاوره لبثوا في الكافيم ثلاثة ماتس من بره ما شاء الله جهد جوارح في العمل لدين ربنا جبار ولكن من جوه متصل الا ان يشاء الله عارف ان كلها بربنا مش بمجهودك انك لو موتت نفسك في الدعوة وفي الجهاد وفي طلب العلم لو موتت نفسك في كل ده عمرك ما هتوصل لربنا الا بربنا سبحانه وتعالى عمرك ما هتعرف توصل لربنا الا بالله لازم تعرف دي عشان كده سورة الكهف يا اخوانا جابت حاجة خطيرة جدا سورة الكهف يا جماعة جابت اعلى اعمال الدين يعني ايه اعلى اعمال الدين يعني القصة الاولانية قصة اهل الكهف دي قصة ايه ده قصة تضحية بالعمر كله عشان العبادة يعني مش اي عبادة يا اخوانا يعني مش بعد الدرس وقفنا نصلي اربع ركعات مع بعض يعني مش قلنا نتقابل يوم الاحد بعد العشاء نصلي ركعتين وبعد كده نقعد جلسه تفسير وبعد كده نرجع نصلي ركعتين يعني مش روحت بيتك يا حبيبي قعدت تصلي للفجر ده عبادة عشان الركعتين دول ضحى بعمره كله والدنيا كلها اعلى عبادة العبادة اللي عشانها ضحى بحياته طب قصة صاحب الجنتين اتكلمت عن اعلى دعوة يعني ايه اعلى دعوة يعني انا دلوقتي قاعد بدي درس جميل ما دعوة الى الله والشيوخ بتروح قناة فضائية تدي دروس جميل دعوة الى الله انما ما فيش زي الدعوة الفردية ما فيش زي انك تشوف واحد صاحبك او زميلك في الشغل او زميلك في الدراسة او جارك او قريبك وتتصل بيه وتقابله وتعزمه وتكلمه ومرة يتنطط عليك ومرة يديك شبهات ما انتش عارف ترد على ما فيش زي الدعوة الفردية جابت لك الدعوة الفردية اعلى نوع من انواع الدعوة طيب بعد كده قصة موسى والخضر قصة طلب علم لا ده اعلى نوع من انواع طلب العلم اللي هو اسمه ايه ها اللي هو اسمه احنا نسناه اسمه ايه الرحلة في طلب العلم ده كانت ايام الامام احمد بن حنبل الكلام ده الكلام ده بقاله بقاله مثلا ألف سنة في الأمة ما عدناش نسمع عنه أيام زمان أيام ما كان بيطلع أئمة كان في حاجة كده اسمها الرحلة في طلب العلم إمام أحمد بن حنبل خرج 17 سنة ما رجعش بيته غير بعد 17 سنة بيلف في أرض الله كلها لكل عالم عشان يجيب العلم عنده رجع بقى الإمام أحمد بن حنبل يبقى الرحلة في طلب العلم كان أحد السلف بيقول كلمة خطيرة جدا بيقول لك إن الله لا يرفع البلاء عن اهل الارض بالرحلة في طلب العلم يعني واحد من الشباب اللي قاعد دوت يسخن ان انا اسخر حياتي ان انا اسافر القاهرة اشوف العلماء اللي هناك واسكندرية والصومال و... وموريتانيا والسعودية والهند وباكستان العلماء مالين الدنيا كلها والزيتونة وتونس و... والم العلم كده واجمع العلم ده الرحلة بتاعته ممكن تلاقي الاسعار انخفضت في المنصورة ما انتش عارف ليه ممكن تلاقي الشتاء نزل وما انتش عارف ليه ان الله لا يرفع البلاء عن اهل الارض بالرحلة في طلب العلم حاجة خطيرة جدا عشان كده القصة الوحيدة في, ال... في الاربع قصص في الصورة اللي ذكر معها الشيطان قصة مين اهل الكهف ولا صاحب الجنتين ولا موسى والخضر ولا ذو القرنين موسى والخضر فين وما انسانيه الا الشيطان القصة الوحيدة ذكر معها الشيطان ليه لان الرحلة في طلب العلم دي يا حبيبي معناها ان بكرة هيطلع لك الامام احمد تاني والامام مالك تاني والامام الشافعي تاني حتى لو مش في نفس المستوى هيطلع لك بكرة ناس هتذبح الشيطان ده في الامة فالشيطان عارف ان دي اكبر مصيبة في حياته طلب العلم ده اكبر مصيبة فسبحان الله العظيم فعارف ان ديت بالنسبة له دي كارثة يعني دي كارثة من دي كارثة من الكوارث فطلب العلم لما جه في الصورة اعلى طلب علم هو الرحلة في طلب العلم الرحلة في الطلب طب لما جه الجهاد اعلى صورة للجهاد وهو لف الارض كلها من اجل من اجل الجهاد يعني مش على قد يعني معركتين ومش عارف ايه لا واحد نظر حياته وملكه كله لنشر الجهاد في الارض طيب انا عايز اقول ايه بقى انا عايز اقول لك ان العبادات دي تطلع ازاي ما هو اخوانا ما خلونا برضو عاقلين اخوانا احنا بنقول الصورة دي بتدينا خط سير وبتدينا علوه امه ازاي ابقى طالب ارحل في طلب العلم يا عم انا عارف ان الكلام ده جميل بس يا عم والله ما اقدر على اللي انت بتقوله ده انا يا عم اضحي ب 300 سنه عشان أ... وبعمري عشان اصلي ركعتين ولا اشتغل في ده, ده الدعوه الفرديه انا مش قادر اشتغل فيها و... و... وطلب العلم والرحله في الطلب انا مش قادر على الكلام ده ده انا عايز واحد في المسجد اللي جنب بيتنا بيدي يعني بيشرح كتاب في عقيده كده عشان ادرس على ايده وخلاص وابقى كده الحمد لله وشكرا كده بقيت طالب علم عشان كده ربنا جاب ايه في الصوره هي اللي من غيرها النماذج دي كلها مش هتطلع حد يعرف يقولها آية في سورة الكهف لو ما هيش موجودة كل النماذج دي مش هتطلع جميل ده تعلق القلب بالله لا انا بتكلم في حاجة اسباب احنا نعملها الله ما شاء الله ايه يا عم ده انت اسمك ايه ازيك يا ابو حميد ما شاء الله ما تتغرش قوي يعني بس ما شاء الله جزاك الله خير واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم اللي احنا بنسميها ايه التربية لو ما فيش تربية النماذج دي مش هتطلع لو ما فيش تربية الموضوع ده انا يعني قلت لكم يا اخواني من الحاجات اللي حرقت قلب الواحد في السنة ال- الكبيسة بتاعت من بعد الثورة كل شوية تلاقي الحق اليوم السبع بيقولوا عليك مش عارف ايه الحق مش عارف الجريدة الفلانية شتمت في مين ايه الحق الجريدة الحاجات اللي, اللي قهرت قلب الواحد والله يا اخوانا يعني ودي حاجة غريبة جدا ان كثير من الصحفيين اللي في الجرايد العلمانية من المنصورة هي المنصورة واضح انها بتطلع دعاة وعلمانيين والله المنصورة دي بتطلع ايه بتطلع الدنيا واللي فيها يعني بتطلع كل حاجة نص دعاة مصر من المنصورة ونص صحفيين يعني الدنيا واسعة جدا منصورة الصحف ما فيش صحفي ولا صحفية اتصل بيا مرة وهو من المنصورة عشان يعمل حوار او او يسأل عن حاجة يعني مش ممكن يكون يعني ده كله كده بتيجي في دماغه يكذبها يعني الا ويقول لي انا كنت بحضر درس السلاب زمان وانا طالب في الجامعة الكلمة دي سمعتها من كل صحفي او صحفية من المنصورة وشغال في جريدة المجال دي وبيشتم فيك الوقتي وبيتتبع عورات الدعاء الوقتي يقول لك انا كنت الكلمة دي كأنها طعنة في القلب ليه لان يا جماعة القضية مش قضية درس عشان كده ليه الشهر اللي قبل ما نسافر العمرة هنعمل رحلة للمقابر ونطلع مع بعض هنعمل يوم تربوي هنا عن الاخوة بس ونتعرف على بعض هنعمل ليلة دار ارقم نشرح صورة ونصلي بيها مع بعض مثلا في وسط الاسبوع هنعمل هنعمل ليه لان الواحد اتعلم ان الموضوع لو على قد درس وسلام عليكم وعليكم السلام تلات ارباع اللي قاعدين اول ما يقابلوا فتن الدنيا الفتن هتجرفهم وممكن عشان الفلوس يعملوا اي حاجة انما لازم التربية لازم واصبر نفسك ايه واصبر نفسك ايه مع مع مع ديت نبقى مع بعض عارف لما تقول لواحد انا معاك يعني انا معاك يقول لك انا هعدي المخاضة دي ازاي انا معاك ايدي في ايدك ايه ما تخافش ما تخافش لو جيت تتزحلق ولا حاجة هتلاقي ايدي ماسكاك لو جيت تقع هتلاقي ايدي ماسكاك مفيش مشكلة هتقابلك في الطريق مش هتلاقيني معاك فيها انا معاك مش معناه اني معاك 24 ساعة انا معاك معناه ان مشاكل الطريق دي هتلاقيني معاك فيها انا معاك اهي حرف مع ده هو اللي لما بيغيب الدين بيبقى كلامه خلاص لما تقال انا معاك لما لازم نبقى مع بعض لازم نبقى مع بعض ديت يبقى هنسيب نقطة التربية وهندخل في علو الهمة في حاجة من اجمل معاني الدين في الصورة وهو علو الهمة في الايه في الاخوة ان احنا نبقى مع بعض يعني انا علقت نقطة التربية وهرجع لها دلوقتي العبادة اللي لو جت كل العبادات دي هتيجي الناس دي لو لقت حد يربيها ويهتم بيها وقلت لكم ان التربيه دلوقتي ما عادتش عايزه مربي واحد احنا مش ايام النبي ما فيش غير النبي عليه الصلاه والسلام دلوقتي في 100 درس و1000 شريط و500 موقع نت اسلامي و50 دار تحفيظ قران و70 جمعيه خيريه عايزه متبرعين فانت دلوقتي ما انتش محتاج مربي واحد انت ممكن تكون محتاج حد يشجعك اكتر حد يسندك اكتر انما انت قدامك مجهود كبير جدا طول الاسبوع تعمل الحمد لله وكفى وصلاة وسلاما على عبادي الذين اصطفى اما بعد كنا فين بنتكلم في سورة ايه بقى كاف ولا سبق ولا ايه بالظبط كاف طيب نتكلم فين في سورة الكاف بقى واحد بيقول التضحية واحد بيقول اصبر نفسك و... الاخوة ماشي جزاكم الله خير طيب يا اخوان احنا الاخوة الى الله عايز, عايز تشتاق للجنة عايز تشتاق للجنة بجد اعيش مع معنى الاخوة في الله لما تش... لما تسمع نصوص الاخوة كده وتبدأ تحب اخوانك في الله تقول ياه هو الجنة ان انا ابقى مع الناس ديت بس من غير منغصات بقى ومكدرات ده الجنة دي جميلة قوي لو الجنة بس ان انا ابقى مع احبابي ده هم في الله ده الجنة دي جميلة قوي شوفوا يا اخوانا الاخوة في الله بين اهل الكهف وبعض بين اهل كف وبعض فين الكلام ده طب تعالى بس نبص في الايه كده بس نبص ايه انا عايز تقرا يعني زي ما بقولك تهرب هم الوصول الى الله مش تقرا ان انا خلصت سوره الكهف يا عم عيش الليله دي كلها مع قصه اهل الكهف وبكره مع قصه صاحب الجنتين ما تستعجلش ما تستعجلش المهم عيش مع الايه شوف ربنا يقول لك ايه في سوره اهل الكهف فبعثوا انا عايزك تتخيل مجموعه مثلا من سبعه قاعدين فواحد بيقول بعد ما صحوا فبعثوا احدكم بايه بورقكم هذه الى المدينه طب ما كان ممكن ربنا يقول فابعثوا احدكم بهذا الورق او بهذه الورق بورقكم يعني ايه بورقكم ده احنا فلوسنا كلنا حاجة واحدة اتفضل يا جماعه حد معاه عربيه تويوتا كرولا ملاكه 110 310
تويوتا كرولا ملاكي دمياط ملاكه 300 10 10 310 310 زنق عليك يعني في ال- قفل اربع عربيات مش عربيه واحده تويوتا كرولا آه، ملاكي دمياط يا اخواني اخوكم في الله بيتوسل اليكم يعني من باب الاخوه في الله هو لو حد منهم هيطلع ربنا يكرمك يا اخي جزاك الله خير اتفضل ال ال فابعثوا احدكم بورقكم هذه يا اخوانا يعني ايه انك تحط لما تحتاج فلوس تحط ايدك في جيب اخوك تطلع من غير استئذان وانه لما يحتاج فلوس يحط ايده في جيبك يطلع من غير استئذان تقدر دي ولا ما تقدرش تقدر ان فلوسنا تبقى حاجة واحدة مفيش حاجة اسمها ده معاه وده معاهوش بورقكم فلوسكم كلها كلكم الفلوس دي بتاعتكم كلها ممكن تكون دي بتاعت واحد منهم اصلا تقدر كنت مرة مع مجموعة من الاخوة كده في معسكر فبقول لهم مين يطلع نص ماله لاخوه زي الانصار بعمل المهاجرين يا عم حتى منظر بق ايه حتى ولا واحد رفع ايده فقلت معلش ما يمكن ايه الناس عندها سوء ظن ببعض يقول لك يا عم اخويا يعني اخويا بس مش ملتزم وبيصور قلت لهم مين يطلع نص ماله للشيخ فلان وقمت جايب واحد بقى ايه حبيب قلبهم قوي ولا واحد رفع ايده نهار ابيض يا اخوانا أنا مش هتتدبسوا طب قول بس حتى لو جواك معقوله يا اخوانا احنا متاخرين في الاخوه للدرجه ديت ده قعد الاخوة يعني كان في العمرة من ايام بيقول كان بيخرج يجي وهو خارج من الحرم يجي زي ترابة كده او شوكة صغيرة كده في رجله وهو خارج يخاف ينفضها احسن تدخل في رجل اخوه اللي هيعدي بعده اللي ما يعرفش ده مين اصلا يا اخوانا الحب في الله ده ده جنة الدنيا جنة الدنيا هي منابر النور ببلاش الناس فاكرة ان الح- الأخوة في الله يعني ازيك يا اخي فلان واخبارك ايه يا اخي في الله يا عم انا مش عايز أ- انا مش عايز أت- يعني مش عايز أ- يا اخوانا هو دي الاخوة هو منابر النور تمنى ان اقول لك ازيك يا اخي في الله منابر النور دي تمنى يا حبيبي ان انا اتكلف من مالي عشانك واتكلف من وقتي عشانك مثل المؤمنين في توديهم وتعاطفهم التعاطف ده زي المعطف اللي بيغطي الجسم كله يعني اخوك ده يغطيك من كل ناحية في توديهم كنت مع بعض اخوان الدعاء كده بنتعشى فبقول لهم يا اخوانا في توديهم ديت يعني زي وجعل بينكم موده يعني اخوك ده تعامله زي مراتك تقول له كلام حب زي مراتك وت- وتجيب له هدايا زي مراتك حتى لو ما بتجيبش لمراتك هدايا جيب لاخوك هدايا في توديهم ده ربنا بيقول يحبون من هاجر اليهم يحبون شوف ال- الشباب ال- الشباب اللي بعيد عن الالتزام لما بيحبوا بعض يقول لك الشاب بيحب البنت يعني ايه بيحبها يعني بتوحشه يا اخي طب يعني ايه يحبون من هاجر يعني اخوك يوحشك ليك اخ الوقت وحشك لما عمر كان يقول اني لا اذكر في جوف الليل اخي معاذ فابكي وحش قوي حتى القاه في صلاة الفجر فاعتنقه احضنه الاخوة دي فين ابعثوا احدكم بورقكم هذه بورقكم دي فلوسنا مفيش حاجة اسمها فلوسي وفلوسك اهي ايه رأيكم نطلع ونقسم انا من اجمل الحاجات ان انا دايما بخرج ما باخدش فلوس معايا خلاص بقى فما فمن يومين كده قاعد مع الاخوه فاقول لهم الاخوه وفلوسنا واحده نطلع ونقسم بحط ايدي في جيبي لقيتني خدت كل فلوسي معايا فبدات اسحب ايدي كده وايه احاول اجيب مرشدير كده بالراحه لان الموضوع كان هي... الموضوع كان هيكبر معانا يعني فاخوك ابعث له احدكم بورقكم انك انت تفرح انك تدي يؤثر يا اخوانا يحبون من هاجر اليهم ديت عارف يعني ايه بتحبه عارف الحب عارفين الحب يا مشايخ عارفين الحب يا اخواني الاخوات عارفين الحب مع بعض عارف يعني ايه بحب اخويا بيوحشني اخويا مسافر انا قلقان عليه يا ابني وصلت ولا لا يا حبيبي لما توصل طمني يا حبيبي ده انت نور عينيا كلام الجميل ده ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا يعني إيه طب ما ممكن اتنين اخوات بيحبوا بعض بس البنتين بيغيروا من بعض أصل البنت دي أجمل من دي أصل دي جالها عريس أحسن من دي أو أغنى من دي لا ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا يا عم خد الدنيا واللي فيها يا عم في بيتها والله الفلوس دخلت في جيبي ولا في جيبك في بيتها والله ما هي فارقة يعني الوقت يدخل واحد من باب المسجد انا يا اخوانا راجل ملياردير ومعايا مليو- م- مليارات مش عارف اعمل بيها ايه ونفسي اعمل حاجه لله انا عايز اتبرع ب 3 مليون جنيه لشاب في الشيك ده اهو يبني مستقبله مين فيكم ياخدهم ها هيجي في قلبك ايه ها تديها لبعض تتمنى انها تروح لاخوك ولو حتى اتمنيتها لنفسك لو اخوك خدها تبقى حاسس انها في بيتها مش فارقه ايه المشكلة طيب يا سيدي ما بغيرش انك خدت يا عم وانا ما خدتش مش مشكلة الحمد لله اخويا وحبيبي لا شوف اللي بعدها بقى ويؤثرون على انفسهم ولو كان بهم خصاصة لا ده انا مش بس ما بغيرش انك خدت ده انا بديك وبديك وبديك سوريا دلوقتي لما تيجي تقول للناس سوريا يقول لك يا عم مصر واللي فيها امال فين ويؤثرون على انفسهم ولو كان بهم ايه خصاصة خصاصة دي يعني خاصة الاحتياج يعني ما حلتش غير عشرة جنيه وابني عايز يروح بيهم لدكتور ولكن ابن اخويا برضه مريض ومحتاجهم يروح بيهم لدكتور اؤثر ابن اخويا على ابني انا جعان واخويا جعان انا هدي الاتنين جنيه اللي معايا لاخويا ياكل بيهم واثروا عليه ايه ده يا اخوانا الايصال ل- انك انت تروح النهارده كده تفتح الدولاب بتاعك اه البلوفر ده مش محتاجه والجاكيت ده جميل والله وماله لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وانا عندي احسن من اخويا وال... والفلوس ديت يا عم اقسم يا عم و... وتقوم طالع كده وتقعد تفكر اه فلان اه له الجاكيت ده فلان له البلوفر ده فلان هديله الفلوس دي فلان هعمل ايه القضيه ادي ودي ودي لحد ما كل الدنيا تحب بعضها بالعطاء وابعثوا احدكم بورقكم هذه نفس ال... ال... ال... الاخوه فلوسنا مش فيها فرق طب شوف بقى ب... ب... فأووا الى الكهف ده بيناموا مع بعض ابعثوا احدكم برككم هذه المدينه فلينظر ايها اذكى طعاما ده بياكلوا مع بعض ده عايشين مع بعض اول مشهد في الايات ربنا اتنا من لدنك رحمه ده بيعبدوا مع بعض ده بيدعوا ربنا مع بعض الايات كلها ضمير جمع اذ قاموا فقالوا لن ندعو من دونه الها عايشين مع بعض بيناموا مع بعض بياكلوا مع بعض ربنا يقول لك ايه لما صحوا من النوم قال قائل منهم كم لبثتم الواحد وقف قدام قال قائل منهم مفيش بينهم تمييز اصلا مفيش حاجة اسمها ان ده شهادته كذا وده فلوسه كذا وده عنده وده ما عندوش وده في الدين كبير وده في الدين جديد الاخوة صهرت كل الفوارق الاخوة دوبت كل الاعتبارات بقى ده اخوك نور عينيك وثروة حياتك شوفوا بقى لما عملوا كده مع بعض لما كان الرحمة دي في قلوبهم تجاه بعض ربنا عمل لهم ايه ترى الشمس اذا طلعت تزاور عن كفهم ربنا رحمهم حتى الشمس ما تضربهمش ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال شوف حنان ربنا عليهم حنانهم على بعض كان شكله ايه شوف حنان ربنا عليهم كان شكله ايه هيقلبهم عشان ما يجيش كره فراش عشان الدوره الدمويه ما توقفش عشان ما يحصل لهمش مشاكل عشان تخيل وكلبهم بسيط ذراعي بالوسيط عشان اللي يجي يتقالوا ان في حمايه وفي كلب و- ويهرب ويجري رحمه ربنا سبحانه وتعالى آه، سوره الكهف يا اخواني فيها علو همه في حاجات جميله قوي علو همه في الانطلاق الى الله فانطلق فانطلق حتى اذا بلغ مطلع الشمس مغرب الشمس سوره الكهف فيها علو همه في التضحيه بس كل التضحيات اللي في السوره في الاخر هيروحوا بيتهم الا اهل الكهف خرجوا ومش هيرجعوا تاني عشان كده التضحية الغالية قوي دي قوي قوي قوي دي اتحطت عنوان للصورة صورة الكهف فيها علو همة في الاتصال بالله إلا أن يشاء الله من أول الصورة الأخيرة بقى شوف إلا أن يشاء الله وما شاء الله وإن شاء الله علق قلبك بربنا اوعى تعلق قلبك بمجهودك اوعى تبص اه، كنت في اه، مؤتمر كده ولا درس في الساحل الشمالي قريب فعديت بعد اسكندرية على كل القرى السياحية مارينا وهيسن دبي و- ومش هيسن ده مش عارف ايه و... والاخوة اللي كانوا معاها ما شاء الله مثقفين بقى واللي اشتغل في القرية دي واللي كان في القرية دي حرقوا لك قلبك طول الطريق يجي 100 كيلو قرى سياحية انا راجع يعني رحت اديت الدرس وراجع انا حاسس ان الواحد خلاص منهار خلاص يا جماعة ال- الواقع ده يتغير ازاي الوقت بقى لما تسمع الا ان يشاء الله ديت تفرح ليه لانك امبارح كنت تعبان لانك فاكر ان كل ده عشان يتغير لازم تشتغل اكتر وانا يا رب خلاص الناس مش قادرة والكل اجهد ومش قادرين نلاحق على الفساد انما ربنا بيقول لك لا اوعى تعول على جهدك عول على فتح الله فجأة ربنا يفتح قلوب الشباب الدنيا تلتزم فجأة ربنا يفتح ابواب الهداية ما تعرفش ايه اللي يحصل فجأة ربنا يفتح ابواب الدعوة الناس تسمع دين يا اخوانا فتح ربنا سبحانه وتعالى سورة الكهف بتقول لك اعلى اعمال الدين قدامكم اهي بس من غير تربية مش هتتحقق الاعمال دي ومش هتخرج من غير واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي طب الكلام ده انت بتقوله لي ليه مش هتكبر الا لما تتربى لازم تتربى انت عايز تربية انت عايز تتحط في حضانة ايمانية زي البذرة اللي بتتحط في التربة لحد ما يطلع لها جدر وتخرج تواجه الشمس والهواء بدون ما تموت لو اترمت على وش التربة من الاول هتموت انت عايز حضانة تربوية انت عايز رعاية انت عايز انت عايز يعني كنت بقول للشيخ محمد يعقوب النهاردة بقول له حضرتك فاكر لما زمان كنت تقول لنا انتوا عايزين مربي يعرف من شكل عينيك في صلاة الفجر انت قمت الليل ولا لأ وكنا نتجنن ونجي لك بعد الدرس نقول لك ربنا يا شيخ تقول لنا لا مش انا يا حبيبي روح لحد تاني انا مش فاضي فيا اخوانا التربية انك انت تعلو همتك انك تتربى طب اتربى ازاي زي ما قلت لكم يا جماعة التربية دلوقتي مش زي زمان مش زي ايام النبي ما عدتش محتاج مربي واحد اللي هو النبي لو مات الدنيا ضاعت خلاص قوموا فموتوا على ما مات عليه رسول الله خلاص ما عادش في مصدر للهدايه على وجه الارض اصلا بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم الوقت مش كده الوقت حضورك للدرس الشيخ محمد حسان تربيه والشيخ مصطفى العدوي تربيه الشيخ احمد جلال تربيه ودكتور عبد الرحمن الصاوي في الجامعه الشرعيه كل سبت بعد المغرب تربيه وانك تسمع الشرايط ده ايه او تحمل دروس دينيه من على موقع موقع نت الاسلاميه تربيه وانك انت هنا تشترك في حفظ القران مش مهندس علي زياده معانا ولا مش معانا باشمهندس علي زياد اهوت كان معانا في النشاطات اللي قبلها يعني بيدي بيدي في القراءات العشر جزاه الله خيرا يعني اخ من اخوانا بيدي القراءات العشر وبيحفظ قران وبيحفظ قران ان هو فضل ومنه الله يعني اللي عايز يحفظ قران معاه عند العمود ده اهو يجي له بعد الصلاه بعد صلاه العشاء باذن الله عشان يحفظ قران معاه بفضل ومنه الله يعني الوقت في بيئه يا اخوانا في بيئه يا جماعه واحنا هنا زي ما قلت لكم الواحد غير سياسته في الدعوه سياسي تدي درس واجري عشان مكان تاني واجري عشان مكان تالت